إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه وأستغفر الله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة اللهم إنا نسألك أن تكون هذه الساعة ساعة إجابة فصل اللهم على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم إنا جئناك تائبين فتب علينا مستغفرين فاغفر لنا منيبين فتقبلنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما نسألك اللهم أن تفهمنا ما أشكل علينا وأن تساعدنا في أن نغير أنفسنا وتعيننا على ضعف نفوسنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أهلا بكم وسهلا في هذه المحاضرة اللي بنكمل فيها السلسلة اللي احنا بنتكلم فيها على فترة المراهقة هنكمل كلامنا دايما لا تجب على أسئلة ابنك بطرح أسئلة أخرى بعد إذنك يا بابا أنت ليه رافض موضوع الخروج فترد عليه بسؤال وانت بقى ما رحت المدرسه النهارده ولا ما رحتش المدرسه خرجت ولا ما خرجتش كلمت مامتك باي طريقه عملت ايه اتسويت ازاي يا عم انا بقى جاي اسالك سؤال بتسالني بسؤال ليه هو مساله استجوابات المسألة مش مسألة استجوابات المسألة ما تردش على ابنك بالسؤال بسؤال لأن دي طريقة منفرة وطريقة تخلي الكلام يسخن وتلاقي الولد يغضب هو بيسألك سؤال بسيط يا بابا ليه ما رضيتش إن أنا أخرج النهاردة يا بابا ما سبتليش المصروف ليه يا بابا ليه اشمعنى صاحبي بالذات ده اللي كلمته بطريقة مش كويسة؟ فما تتكلمش بأسلوب مختلف بعد كده لا تقلل من شأن اهتماماته مهما بدت تافهة لك يا سيدي يا سيدي هو يا اهتمامات فبيتناقشوا مع ما انت مالك انت انت راجل لك اهميه لك ابعاد هو لسه عيل يا سيدي فما تقللش من شأنه ما تقللش من اهتماماته واحد بيحب يرسم ما تقللش من اهتماماته ما تحقرش من اهتمامات ابنك وتتكلم على محمد الفاتح واللي عمله محمد الفاتح لانك انت مش انت اللي ربيت زي واحد زي محمد الفاتح مش انت اللي اديت الثقه زي محمد الفاتح ما خدت الثقه في وقت من الاوقات هل انت وليت ابنك مسؤوليات زي محمد الفتح ما تولاها في سن كام 12 سنة كان امير على مغنيسيا وتولى خلافة الدولة العثمانية كلها وابوه وثق فيه ودي مسألة مش ببساطة دي مسألة في غاية الخطورة واحد عنده 12 سنة ابوه بيثق فيه لدرجة انه يسيب له الخلافة هل احنا بنعمل نفس الموضوع هل ده بيجي بتحقير الاهتمامات بتاعة الاولاد لا بالعكس يعني لا تقلل من شأن اهتماماته مهما بدت تافهة لك بيهتم بالعربيات وانت ما عندكش عربيه يا سيدي بس هو ادي اهتمامات المهم قوي احترم الذوق العام للجيل اللي بينتمي ليه ابنك مهم قوي ان انا احترم الذوق العام بتاع الجيل ما دام ده ذوق عام ما بتكلمش بقى على ال half stomach ما بتكلمش على ال- ال- اسمه ده اللي بيتعلق في المناخير ما بتكلمش على الحلق اللي موجود ده ده زياده قوي لكن انا بتكلم على الذوق العام ولو رحت اي تجمع للشباب في اي مدارس ايا كان في اي نوادي او غيره هتلاقيهم نفس ال style نفس ال style الواحد ده ذوق عام مش مناسب بالنسبه لك مش مهم ما بنتكلمش في رأيك هو بيتكلم على رأيه هو بيتكلم على الذوق اللي بيناسبه هو ما دام الشيء ده لا يمثل بالنسبة لك مشكلة فلا بد وألا تأخذ بها مشكلة نقطة تانية ساعد ابنك على تفهم الصورة الخيالية التي يقدمها الإعلام عن الحياة الدائمة السعادة والخيالية من المشاكل لازم تفهمه أن الفيلم العربي أو الفيديو كليب الفيلم العربي ساعة ونص والفيديو كليب خمس دقايق بحبك ومش بحبك والحياة والعيشة والفلل والعربيات والكلام لازم تفهمه ان دي حاجة وده حاجة وان الحاجات دي كلها ما هي الا عبارة عن افلام وان القضية والحياة الحقيقية مختلفة وان بناء النفوس محتاج وعلى فكرة يعني مطلوب جدا ان احنا ما- يعني فعلا اعلاميا والقائمين على الاعلام انهم ياخدوا بالهم انهم بيعملوا كارثة في نفوس الاولاد ترسيخ بعض المعاني عند الشباب الصغير ان قضية الحب هي اغلى القضايا اللي موجودة في المجتمع الله حب الولد للبنت ده يعني اللي ما بيحبش ده يبقى مات لا القضية مش كده القضية فيها تقنين الحب مهم والعواطف أهم لكن القضية هل هي تشمل كل الحياة إن الإنسان يسيب مدرسته ويمشي مع واحدة ولا يتكلم معاها في التليفون طول الوقت ولا يضيع دراسته ولا الكلام ده لازم يكون في قدر من النظرة الموضوعية بشكل أو بآخر نقطة مهمة جدا جاي معاكم عشان نتكلم عليها ودي نقطة أعتقد ال 16 في نقط إعادة الثقة من جديد هل تبادر إلى ذهن أي أب أن يشارك ابنه في لعب كورة مع زمايله ينزل ليلة الجمعة يلعب مع الكورة أو يوم الحد يلعب مع الكورة أو يوم السبت يلعب مع الكورة هل تبادر إلى ذهنك أنك تخرج مع أصحاب أولادك في وقت من الأوقات معاهم من غير ما تغلس عليهم وتنفسن عليهم وتغلس وت... أنت واحد زيك زيهم هل تبادر لذهنك في بعض اوقات انك تعمل في بيتك وتجمع اصحاب اولادك وتفتخر بيه وتكلمه وتاخد وتدي معاه ده مهم جدا والوضع ده بالنسبه للام مهم برضه اخر مره خرجت بيها مع بنتك على انها صاحبتك وخرجت وتمشيتي معاها ده مهم جدا حاول ايجاد رياضه مشتركه لتمارسها مع ابنك او بنتك مهم جدا الحاجات دي هي في وسط اللعب نقدر نوجه في وسط اللعب ممكن نشير في وسط اللعب الدنيا ممكن تتصلح 17 نقطة 17 وضح لابنك قيمة أن يضع لنفسه هدفا ويحققه النقطة بقى اللي هي يعني آه صعبة أنا أنا بتكلم على آباء مش واضح قدامهم الأهداف ويا رب نكون بنستفيد من الخمس مفاتيح اللي اتكلمنا عليهم في المحاضرة دي في تحديد الأهداف ودايما دايما اوصل ابنك بالأبطال اللي حققوا إنجازات غير عادية فهموا إن محمد الفاتح 12 سنة تولى خلافة الدولة العثمانية فهموا وهو عنده 23 سنة فتح القسطنطينية فنعم الأمير أميرها ونعم الجيش جيشها اللي الرسول صلى الله عليه وسلم أكرمه بها خليه يحط هدف زي ما حط في وقت من الأوقات محمد الفاتح هدف إن يفتح روما عاوز تعرف إن محمد الفاتح ليه فتح القسطنطينية لان كان عنده اتنين واحد مدرس جيد وام في غاية القوة كانوا دايما بيدوا له الحق انك انت اللي هتفتح كان حتى في وسط لعبه اللي اسمها لعب عسكر وحرامية كان فتح القسطنطينية كان عنده ماكيت القسطنطينية وبيحارب عشان يفتحها وازاي يفتحها الاعداد ما بيجيش بكده لازم تحكي له قصص اللي حط هدف وحققه زي الحاجب المنصور قصة الحاجب المنصور قصة في غاية الروعة حمار شغال حمار بيشيل الحاجة على حماره من مكان لمكان في أوضة الراجل كان في اتنين من زملائه قاعدين يتعشوا والحمير كانوا في ركن من أركان الأوضة ولك أن تتصور الريحة ولك أن تتصور ثلاثة بيشاركوا ثلاث حمير في الأوضة وضعهم عامل ازاي وحياتهم عاملة ازاي الحاجب المنصور في الوقت ده لم يكن الحاجب المنصور عبد الله بن ابي عامر كان اسمه عبد الله ابن ابي عامر فبيقول للاتنين اللي قاعدين معاه الحمارين الاتنين لو بقيت انا خليفة الاندلس واميرها وكانوا فين كانوا موجودين في الاندلس تطلبوا ايه واحد قال له ما دامت الليلة باينة من اولها كده طيب هتديني مئة الف دينار وهتديني قصور مشيدة وهتديني حدائق غناء وجواري حسان و و وما إلى ذلك فبص للتاني بعد ما قال للأولاني لك هذا إن إيه إن صرت خليفة التاني اتغاظ منه أنت مش شامم الريحة وشايف المنظر ده خلفيتك حنين قاعدين في أوضة فإذا بالحاجب المنصور أو عبد الله بن أبي عامر يقول له إن صرت خليفة تحب اعمل اديك ايه او اعمل لك ايه قال له ان صرت خليفة فاحملني على حمار تطوف بي الطرقات يستهزئ بي النفس يا بقول له يعني ايه يعني حطني على حمار الناس تأمن ده بكرة بقرشين الحاجب المنصور وجد ان هدفه ان يحصل على الخلافة وكان عنده في الوقت ده 17 سنة فوجد ان الحمارة مش هتؤدي إلى أنه يصبح خليفة مش السكة دي لازم يغير السكة فاشتغل شرطي وتفانى في عمله وبدأ يترقى ويحفظ الأمن ويحصل على قضايا كثيرة ناجحة فبدأ يبقى مدير شرطة قرطبة شوية بقى وزير الداخلية بعد فترة طويلة 30 سنة يعني كان سنه ساعتها 47 عاماً بقى وزير الداخلية وهو بيسعى إلى الخلافة الهدف واضح الأدوات موجودة حسب التكلفة كاتبها بيحاول دايما ان هو سوف افعلها بيرتبط مع اخرين في تحقيق الحلم بتاعه بشكل او باخر كل ده موجود بصورة او باخرى عند الراجل ده وفجأة مات الخليفة وترك ابنه تسع سنوات لا يصلح للحكم نعمل مجلس وصاية نختار منهم فيهم مين واحد من بني أمية وبعد كده قائد الجيش ومعاهم عبد الله بن أبي عامر القصة بتروي أن في النهاية الوصي أصبح عبد الله بن أبي عامر وبعدها صار الخليفة خليفة الأندلس وشهدت الأندلس في عهده ما لم تشهده في عهود الأمراء الأمويين من قبل وبعد فترة طويلة الحاجب المنصور افتكر الاتنين حمارين فأمر حاجبه ان يروح الحتة الفلانية وفيها فلان وفلان فقالوا له يعني العمر طويل مر وقت طويل جدا هتلاقيهم في نفس المكان قال هم هكذا سيظلون في مكانهم حتى مماتي مش هيتغيروا هيفضلوا زي ما هم وفعلا وجدوا الاثنين حمارين في نفس المكان وإن اختلف السن وإن اختلف المقام وجابوهم على بلاط الحاجب المنصور وقال لهم أتذكرونني قالوا بلى احنا خايفين انك انت اللي ما تذكرناش وبدأ الحاجب المنصور يطلب من الأولاني ويقول له انت فاكر اللي طلبته مني ساعة أن تمنيت علي إن كنت خليفة آه قال له أفتكر قال وما طلبت قال طلبت مئة ألف دينار وجوار حسان وقصر مشيد وحدائق غناء قال لك هذا الرجل من الصدمة كان في منتهى السعادة التاني جه بقى قال له قد تمنيت علي أمنية إن صرت خليفة ماذا أصنع بك قال يا أيها الأمير يعني سماح قال له ماذا طلبت قال أن تحملني على حمار وتهزأ بي في طرقات المدينة قال والله لأفعلن حتى يعلم الناس أن الله على كل شيء قدير يعني شوفوا قد إيه هم قصة زي دي ابني يسمعها قد إيه حجم التغيرات والتحولات اللي هتحدث إليه قد إيه أما سمعوا قصة صلاح الدين الأيوبي بشكل جميل أو سيف الدين القطز أو غيرهم من هؤلاء لازم أوضح لابني قيمة أن يضع لنفسه هدفا ويحققه النقطة اللي بعد كده في قضية الثقة لو سمحت لا تقحم نفسك على صداقات ابنك سيبه سيبه سيبه يجرب سيبه يتناقش وهيرجع لك لكن لو اعترضت هيعترض هو أكتر وكل لما تعترض هيروح للجبهة الشمال طوالي وهتبقى انت عدو واصدقائه احبه نقطة مهمة برضو بس ركزوا معايا قوي وركزوا معايا بقلوبكم لازم تقول لابنك وتقولي لبنتك دايما او في بعض اللحظات ان انا معجب بيك او ام تقول انا معجبة بيك تختلف جدا عن جملة انا بحبك طبيعي اي اب واي ام بيحبوا اولاده لكن ان انا اقول انا معجب بيبقى في نقط محددة في ابني عجباني أما أتكلم على على حنيتها على طيبتها البنت أما أتكلم على رقتها في التعامل أما أتكلم على إنها بتغلط بس بترجع وبسرعة أما أتكلم على عفوها عن إخواتها أما أتكلم على قلبها الطيب في التعامل مع صحباتها أو أتكلم على الولد بنفس المفهوم أنا معجب أنا معجب بيكي لأنك أنت حاجة أنا معجب غير أنا بحب جربوها حتى الزوج مع زوجته في فرق ما بين أنا معجب بتسريحة الشعر أنا معجب بأسلوب المكياج أنا معجب بأخلاقك أنا معجب بطيبتك أنا معجب بتفانيك أنا معجب بجهدك غير ما يقول أنا بحب أنا بحب ده افتراضي لكن أنا معجب بتحدد قيمة من أمامي في نقطة برضو مهمة جدا احنا عاوزين ولادنا زينا قالب النقطة دي مهمة جدا اجعله يعرف أنه لا بأس من أن لا يفهم كل شيء ما يجيش ابني كده بتلقائيه عاوز يسالني على حاجه تبص له من فوق لتحت وتقول له سنك ده انت ما خدتهاش في السنه الفلانيه المفروض تكون عارف حاجه زي كده ده اقرانك عارفين زي كده آه يا على البشاعه يا اخي على الفظاظه يا على النكد يا ده انت اتم اب اتم بجد يا عم انا م- هو انا لازم اعرف كل حاجه ليه بتفترض فيا معرفه كل حاجه دي نقطه مهمه جدا خد بالك بقى مهمه جدا من حق ابنك انه يعترض من حق ابنك انه يقول لك عاداتك السيئه يا بابا يقول لك انت بتدخن ليه انت بتلعبش رياضه ليه هو كرشك طالع كده ليه انت عصبي كده ليه حقه لانه من حقه يشوفك وانت بتغير عاداتك السلبيه اللي بيواجهك ليه هتقول لي آه، وماله مال كرش الله هو مش بنوتك كانت مليانه وقعدت تقول لها يا مليانه وقعدت تتكلم على وزنها وابنك نفس الحكايه انت مش بتقول لاولادك العبوا رياضه طب انت ما بتلعبش رياضه ليه انت بتقول لابنك بيدخن دلوقتي بعد ما انت بتدخن طول النهار امال بيعرف الصح من الغلط ليه ومن اكثر الحاجات اللي تدي ثقه لابنائنا يوم ما يقولوا لي على خطا ما في نفسي وابتدي اصلحه ابقى عصبي انت عصبي ليه يا بابا ويشوفوا تغير السلوك ده هم هيتغيروا تلقائي يوم ما تقول لهم اي حاجه توقع من ابنك التذمر احيانا من عاداتك السيئه كالتدخين وعدم ممارسه الرياضه او يقول لك انت متسلط يا بابا انت ديكتاتور شويه اه، يا بابا احنا انت عشان بتتحكم اقتصاديا بتفرض اوامرك اسمح له ان يغير من سلوكياتك فذلك يعطيه الثقة في نفسه وذاته ويشعره بالفخر لأنه استطاع تغيير سلوكك وبالتالي هو هيعمد إلى تغيير نفسه ما دامت المسألة على كده خد بالك بقى إن إحنا عايشين في عصر بالروح بالدم نفديك يا فلان وأما بنتكلم على أمجاد فلان بنتكلم إنه ما حصلش ونحط هالة حواليه فخد بالك خد بالك من النقطة دي كن على طبيعتك مع أولادك فكونك أب أو كونك أم لا يعني أن تدعي ما ليس فيك إنك ما كنتيش حصلتي وإنك أنت كذا وإنك كذا وكذا وكذا وكذا أمال مين اللي كان بيخش كلية تجارة أو آداب كله بيخش كلية طب كله هندسة كله بيجيب امتيازات كله بيجيب معرفش إيه أمال فين الناس التانيين كله واو أمال فين الناس العاديين فحاول تكون على طبيعتك حاول ما نقعدش نتكلم على امجاد الماضي التليد حاول ما تنفخش في نفسك حاول تكون طبيعي كونك اب او ام مش معناه انك تدعي ما ليس فيك ابدا ما تبقاش مزيف كن على طبيعتك عشان كده بقول لك دايما لا تبالغ ودي نقطة مهمة لا تبالغ في تمجيد ذاتك عندما كنت في مرحلة الشباب ما تقعدش بقى كنا مؤدبين ومحترمين احنا دافنينه سوا كان في مشاكل بس لان احنا ما كانش عندنا الحريه في الانطلاق زيهم ما كانتش بتبان المشاكل وما خفي كان اعظم وربك ستار فبلاش نفضح نفسنا كلنا كنا اصحاب مشاكل ممكن تكون مستوره ممكن تكون دلوقتي مفتوحه لكن المساله لا تبالغ في تمجيد ذاتك عندما كنت في مرحله الشباب اعترف لابنك بانك لم تكن مثالي عندما كنت في مثل سنك قول له يا اخي انا كنت بعمل اخطاء زي زيك يا اخي مفيش حاجه مشكله انك تجيب بنتك وتقول لها انا كنت بتنرفز زمان انا كنت بتعصب زمان انا ما كنتش بطيء زمان انا كان بيجي لي حالات من الحزن مش مفسره انا كنت كنت كنت مهم عشان البنت ما تحسش انك انت في كوكب تاني في صوره تانيه بلاش المثاليه الكذابه بلاش نتكلم في قدر من المثاليه العجيبه اللي بعض اباء او امهات بيفرضوهم على اولادهم اتكلم كده قول كده اعمل كده انا كنت في سنك بيحصل كذا انا كنت بعمل كذا انا كنت بعمل كذا يا اخي الرحمه حلوه في نفوس الاولاد بشكل او باخر ما تحاولش تفقد الأولاد. دي حاجات بتفقد الثقه فخد بالك لا تبالغ في تمجيد ذاتك عندما كنت في مرحله الشباب اعترف لابنك بانك لم تكن مثالي عندما كنت في مثل سن مهم جدا النقطه اللي بعدها كن متفائلا اغلب الوقت ده اثر جيد جدا على ابنائك بلاش الروح الانهزاميه بلاش الاحباط اللي في كتير من الاحيان بنعمله لاولادنا بشكل او باخر حاول تبقى دايما متفائل سعيد مبتسم بتهرج بتاخد وتدي مع ابنك في نكت رايحه جايه في حوارات لذيذه وظريفه موجوده يعني لازم يكون الوضع كده لان ليه اثر جيد جدا على الابناء وخصوصا في السن ده اوعى ابدا تكذب على ابنك حتى لا يفقد ثقته فيك مهمة إيه، ابننا بياخد ثقته منين لو المفهوم الديني متواري يبقى منك فخد بالك بقى لا تكذب على ابنك حتى لا يفقد ثقته فيك وده مهم جدا مهم جدا وفي غاية الأهمية مهمة قوي ودي نقطة سيكولوجية مهمة جدا ساعد ابنك على تذكر الأحداث السعيدة وقت الشدة عنده مشكلة مع صاحبه عنده مشكلة مع المستر بتاعه أو المدرس بتاعه عنده مشكلة مع الجيران عامل مشكلة مع حد باظت حاجة فقد حاجة ضاع منه حاجة دايما وانت بتتكلم فكروا فكروا بالأحداث السعيدة بالحاجات اللي عملها بالنشاطات اللي قام بيها بالامور اللي, اللي اعتكف عليها مهمه جدا ساعد ابنك على تذكر الاحداث السعيده وقت الشده. في نقطة مهمة جدا بقى بتهز ثقة لا نزكي على الله أحدا هم ناس كويسين والله وملتزمين وغيرهم لكن فاكرين الالتزام مقرون بالتزمت والتربية مقرونة بالتزمت نظام بقى اضرب للبنت ولا اكسر للبنت ضلع يطلع لها 24 الولد لازم تديله على دماغه خبطه في الحيطة يرجع زي ما هو اخوانا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس أسرع في التسامح مع ابنك يا ريت ما يبقاش عقابنا تكشيرة أو تهديد بأن العلاقة بيننا وبين أولادنا ستنهار أو أن أنا أدي الوش الصفيح لابني صبح وبالليل غلط عاقل أو أقول لك ساعة ما نيجي نتكلم على ضوابط العقاب والحياة ومسيرتها نقطة مهمة قوي خد بالك منها انك انت لازم يبقى ابنك عارف واجباته وحقوقه ولازم يبقى عارف هو عليه ايه وليه ايه وبلاش تحط العلاقة بينك وبين اولادك في محك الاحتكاك لانها هتتحرق وهتفرقك فاسرع في التسامح مع ابنك وافتكر دايما وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين فخليك من هذا الصنف المتميز شوي نقطة بعديها عندما يخطئ أو يفشل في أمر فلا تجعل الإحساس بالذنب يسيطر عليه مشكلة كبيرة قوي بتديله الإحساس بالدونية الشديدة أنت غلطت وعملت آه صرف فلوسه مثلا ضيع حاجة أو سقط اه تعالى بقى في السقوط اه, آه تعالى شوف ابوك وامك عاملين ازاي يا اخي يا اخي حس على دمك يا اخي ابوك سهران طول الليل وطول النهار قاعد يشتغل ويروح ويجي والدتك قاعدة وقدمت وعملت وكان تعبان وكان كذا وعمل كذا ياه في كل وقت وفي كل حين يا المعايرة بقى بنخش في جانب المعايرة بنعايره فنحسسه بالذنب ولو حسست الولد بالذنب هيفقد الثقة كثيرا ويتباعد عما كان يمكن أن يقوم به في وقت من الأوقات نقطة برضو موصولة بالنقطة اللي قبل كده مهمة أوي أوي نقطة المشاركة المشاركة في النجاح والمشاركة في الفشل زي ما في أرباح بيبقى في خسائر بشكل أو بآخر النقطة بتقولك إيه إذا أردت أن تنال شرف نجاح ابنك فكن مستعدا أن تنال قسطا من اللوم عند فشله مش اما يكون ناجح اه شوف بابا وماما عملوا ايه وعملت ايه وما اعرفش ايه لكن اما يفشل لازم تاخد بالك من هذه النقطه في كتير من الاحيان اما بتفشل العلاقه ما بين الاباء والابناء ويجوا عشان يحتكموا او نحاول نحل الخلاف او نشوف فين اصل المشكله اكتشف ان كل اب وكل ام عاوزين يرموا كل التبع على ابنائهم بدليل انهم قاموا بكل الجهد في سبيل توفير الرعايه الكامله لاولادهم بالرغم ان اساليبهم وطريقتهم في احاسيسهم بالذنب او لان هم بيحاولوا في كتير من الاحيان انهم يعكروا صفو العلاقه بشكل او باخر بيؤدي في كتير من الاحيان لفشل العلاقه بينهم وبين اولادهم يقولوا لك لا لا مهم جدا عاوز تفرح بنجاح ابنك لازم تنال قسط من الفشل مع ابنك تستحمل الفشل يوم ما يسقط ابنك هو سقوط ليك زي ما هو سقوط لابنك يوم ما ينجح ابنك بينجح كمان عشان بس الأوضاع تبقى واضحة المعالم الثقة موضوع كبير الثقة من أكتر الأشياء اللي بيفتقر إليها شبابنا وإحنا اتكلمنا قبل كده وهختم بالنقطة دي اللي بتمثل النقطة التلاتين في إعادة الثقة لأولادنا فيبقى في المحاضرة دي اتكلمنا على إعادة الثقة من جديد لأولادنا اللي هي لازم تتناقش معاه أو معاها من حين لآخر في قضية إزاي نكون أسرة أفضل هو عضو فاعل ازاي تبقى العلاقات افضل ازاي يبقى الصرف يبقى احسن ازاي يبقى خروجاتنا مع بعض افضل ازاي يبقى تدخلي عندك يبقى مناسب بالنسبة لك ازاي يبقى اسلوبك افضل في المرة الجاية ايه المشاكل اللي شايفها لي او شايفها في بابا ايه المشكلة اللي شايفها في ماما طب ما تيجي نتعامل مع ماما بطريقة مختلفة طب تعالي يا بنتي نتعامل مع ماما بطريقة مختلفة خدي بالك اطلبي من ماما الطلب بالشكل الفلاني لو سمحت اما تكلمي بابا قولي له حضرتك في بعض الاوقات يا ريت اما تكلم مامتك تقبل ايديها قبل ما تنزل لان ده ليه اثر نفسي جميل موجود بالنقطة 30 بختم محاضرتي النهاردة على الثقة ومش معنى كده خلصنا النقاط اللي بنعيد بيها الثقة إطلاقا لأن في المحاضرة الجاية هنكمل ونتواصل بشكل أو بآخر في قضية إعادة الثقة من جديد إلى نفوس أولادنا عشان يبقوا رجالة حقيقيين ما جتش واحد مهزوز من علاقة من العلاقات إن أي نوع من أنواع النقد ليه قليل بينهار إن أي فرصة إن يتكلم على عموم الناس بيبقى خجلان وقلقان اما اجي اتكلم في محاسنه قول لي يا ابني انا استغربت في مدرسه من المدارس بنعمل استقصاء للثقه قول لي يا ابني محاسنك ومساوئك اولاد كتيره جدا كاتبين لا يوجد اي محاسن من خلال نظره ابيه ياه لا لا لا احنا محتاجين نعيد الثقة من جديد لأولادنا نحاول نربطهم بينا من جديد ويا رب تكون المحاضرات دي مفيدة حقيقة في إنها تدي وسائل لإعادة الثقة من جديد وأسأل الله تبارك وتعالى في ختام محاضرتي أن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته